الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الخلق عند الله أجمعين اللهم احشرنا في زمرتك وأوردنا حوضك واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم لا تحرمنا شفاعته يوم القيامة وفرح قلبه بنا وبالمسلمين والمسلمات يا رب العالمين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين وبعد هذا بمشيئة الله عز وجل هو الدرس الثاني في شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال شرحنا لكتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن البخاري ورضي الله عن علماء السلف ورضي الله عن الصحابة العظام الذين نقلوا لنا السنة عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم فاللهم لا تحرمنا مجاورتهم في الجنة يا رب العالمين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وربما تكون المقدمة في الأسبوع الماضي كانت مقدمة شبه جافة لأنها كانت تتكلم عن حقائق مجردة في علم الحديث نرجو أن تذوب أو يذوب هذا الجفاف في هذا الدرس إن شاء الله ونحن قد دخلنا في الحديث عن النية وفي الحديث عن الباب الذي اختصه الإمام البخاري بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية بدء الوحي إلى أو على رسول الله من الله سبحانه وتعالى ولكن قبل الدخول في تكملة موضوع النية وتكملة الحديث عن مسألة كيفية بدء الوحي وهبوط الوحي أو نزول الوحي إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لابد أن نقول إذا كانت معجزة الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم الأولى هي القرآن فهناك معجزة ثانية تلي القرآن تماما ألا وهم صحابة رسول الله إذ الصنف من الناس كفاهم كرامة أن اختصهم الله بصحبة حبيبه ونصرته كان فيهم صدق ويقين غريب وكثير من الناس في زمننا كما وضحت من قبل يقول وددت أن أكون من صحابة رسول الله يقول لك ريت يا أخي كنا احنا من الموجودين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم طب يا مؤمن إيش عرفك أنك لو كنت أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم في احتمال كبير قوي أنك إيه ان ما فيه يعني سبحان الله ابو جهل راى الحبيب وابو لهب راى الحبيب ها وعقبه بن ابي معيط راى الحبيب الوليد بن المغيره راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طالب عمه ها اكثر من كده ودافع عنه ورغم ذلك مات ولم يسلم ولم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فكما يقول العلماء او علمونا اختار الا تختار ودبر ألا تدبر واحمد الله رب العالمين أن أوجدك في مجتمع ما زال فيه أناس يقولون نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الصحابة اللي رووا الأحاديث أجيب الحديث اللي احنا إن شاء الله هنبدأ به النهاردة رويه يمكن محدش يعرف عنه حاجة الحارث ابن هشام رضي الله عنه عارف مين الحارث ابن هشام ده أخوه أبو جهل شقيقه لأن أبو جهل كان اسمه إيه عمرو بن هشام ها عمرو بن مين هشام ده اخو الحارث بن هشام كان صحابي جليل من المحبين ومن المحب لهم رسول الله ها شفت بيت واحد اهو بلاش كده كان سبحان الله انت تقول مثلا ابو جهل عليه لعنه الله مثلا طب ابنه عكرمه رضي الله عنه ها الوليد بن المغيره ربنا الذرني ومن خلقت وحيدا ها ابنه مين خالد بن الوليد وعمار بن الوليد والوليد بن الوليد كل دول صحابة من صحابة الحبيب ومن أعظم المدافعين عن الإسلام بس الصحابة فيهم نقطة مش موجودة عندنا عندهم يقين في الله وتصديق تام لرسول الله عندهم غرام سيدنا سعد يبقى مين؟ سعد بن أبي وقاص يبقى خال الرسول عشان هو ابن عم السيدة آمنة كان الرسول من فرحته بيه هو سادس واحد في الإسلام نمرة ستة وخلي بالك سبحان شوف الصحابه الخير يجي ازاي ابو بكر يدخل الاسلام بعد خديجه وبعدين سيدنا علي شوف الرسول وخديجه بيتكلموا في حاجات غريبه عنده تسع سنين سبع سنين ثمان سنين اتكلموا في ايه في الاسلام ايه الاسلام ده الاشهد اول واحد في الاسلام في الصبيان ها؟ يروح ابو بكر بقى يجيب مين يجيب سعد بن ابي وقاص ها وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجراح ها؟ وسعيد بن زيد وزوجة سعيد فاطمة بنت الخطاب وعثمان بن عفان خلي بالك الستة دول منهم خمسة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على إيدين أبي بكر يبقى كل واحد هياخد ثواب الإسلام ويجمع ثواب الخمسة المبشرين بالجنة دول في ميزان أبي بكر يوم القيامة إيه ده؟ الخير يجيب الخير وبالعنك المصيبة تجيب المصايب والبلوى تجيب بلاوي يعني اللي يفتح مدرسة للرأس ها شوف بقى ياخد دار الأوبرا ها آه، ما- حمام سباحة للسباحة التوقيعية شوف بقى من استنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا شوف أبو بكر بقى قال من استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا يا سلام على اللي ربنا كما قلنا جعله مفتاحا للغير للخير مغلاقا للشر ويا بؤس من جعل مغلاقا للخير مفتاحا للشر فكما قلت عمرو بن العاص كرهوها فتح مصر ودخل اهل مصر في دين الله افواجا وبعدين قال الى يوم القيامه كل مصري اسلم وامن وعبد له ثواب اسلامه وايمانه وعبادته ويجمع ثواب المصريين جميعا منذ فتح عمرو لمصر ودخول الصحابه معه الى ارض مصر الى ان يرث الله الارض من عليها كل ثواب المسلمين الموحدين العابدين في مصر الى يوم القيامه في ميزان حسنات عمرو بن العاص الوعاظ المدارس يدرسوا للولاد ان عمرو بن العاص كان مكار اذا كان عمرو مكار الصحابي ها اللي, اللي من ساعه ما اسلم كان يستحي ان ينظر الى وجه رسول الله حياء منه صلى الله عليه وسلم ها عقبه ابن نافع رضي الله عنه انساح في شمال مصر ووصل الى القيروان عبر ليبيا وعدى وصل لغايه تونس هو اللي فاتح ال- شمال افريقيا دي كلها عقبه معاه ستين الف كثير منهم من الصحابه ينزل في ارض القيروان فنزل في ارض الدليل بيقول له ايها القائد هذه ارض مليئه بالسباع والوحوش والهوام والحيات فنزل في أرض صعبة أوي والجيش قد أنهك من طول السيف قام عقبة فتوضأ شوف الصدق اللي عند الصحابة قام عقبة فتوضأ وصلى لله ركعتين وقال أيتها الوحوش أيتها الهوام أيتها الحيات هؤلاء صحابة محمد فاخرجي من هذا الوادي أهل القيروان وجدوا أفواج من الوحوش ال- ال- ال- ال- الأسود والنمور والفهود والحيات ماشية في طوابير وتترك الأرض لصحابة رسول الله ليقيموا فيها فدخل أهل القيروان في دين الله غير حاجة الله هو ده كلام عايز ليس بعد العين أي أهل العلم بيقولوا كده لما تقول لي فين الشيخ أهو قدامك أهو ها؟ فين الراجل اللي بيقول لكم كلمتين ها اللي لممكم لما ما يعلم بها ربنا زي ما الناس بيقولوا ها اه يبقى انت اللي شفته ليس بعد العين اي اهل القيروان شافوا حركه غير امر طبيعي يدخل يدخل في الاسلام ولا ما يدخلش ها سعد بن ابي وقاص عاد يعدي الفرات رايح يفتتح المدائن وبعث عمر بن الخطاب على راس الجيش المسلم يصل الى حافه الفرات يجد ان الفيضان في ارض الفرات قيل له هذا فيضان لم نره من قبل غزير عالي لدرجه ان النهر كانه بحر النهر من الامواج اللي فيه كانه بحر واسود الماء من كثره الفيضان الذي فيه لو انتظر سعد اياما حتى يهدا لوصلت ال ال ال ال ال بقيه الجيوش بتاع كسرى من المدائن الى حافه الايه؟ الحدود ما بين العراق وبين ايه؟ وبين الفرس اللي هي حاليا ايران. يعمل ايه سعد؟ خطب في الجيش بعد ان قرأ فيهم وعليهم سوره الانفال وسوره التوبه. احنا الجيش بتاعنا في 67 طلعت المطربه الاولى في مصر ايامها غنت لهم اغنيه فات الميعاد خلاص فات ومن اعمالكم سلط عليه خلاص لا سيدنا سعد يقرا الانفال والتوبه هناك فرق بين المسلم وغير المسلم بين المؤمن ومدعي الايمان سيدنا سعد قال ايها الناس اني متوكل على الله وسوف اخوض فوق هذا الماء بفرسي فمن كان صانعا فليصنع ولا شعور مش بالامر انا عن نفسي من الناس المتوكله سيدنا سعد اللي بيقول متوكل على الله الفرس وذوقي بيه اعدي قال الجيش كله ونحن كلنا تعلمنا التوكل من رسول الله ليه لا قال الرواه فعبر سعد بفرسه وخلفه جيش المسلمين كأننا يسيرون على اليابسة حتى لم يرى الماء من حوافر القلب يبقى الكون كله بيصبح خدام لمين للموحد الكون كله بيسبح مع من يسبح وفي خدمة من يريد ولذلك دخل أبو حازم على هارون الرشيد رضي الله عنه قال له يا أبا حازم سلنا حاجتك تبسم أبو حازم قال يا أمير المؤمنين الدنيا عند الله لا تساوي عنده جناح بعوضة فكم يساوي ملكك عند الله الدنيا كلها اللي فيها دي ما تساويش عند الله ملكك انت بالنسبة للدنيا بالنسبة لله يساوي قد ايه يا أمير المؤمنين هل تسألني حاجة من حاجات الدنيا أم حاجة من حاجات الآخرة الطلب اللي انت تطلبه مني ده يعني أنا أطلب منك طلب طلب دنيوي ولا طلب أخروي فقال هارون أما أمر الآخرة فإنما هي لمالكها صح ولا لا أمر الآخرة ده أنا إيه إذا أمر الجنة والنار ده إيه لله يا عم قال له آه أتريد أن أطلب شيئا من أمور الدنيا منك قال نعم قال له إذا كنت لم أطلبها ممن يملكها فكيف أطلبها ممن لا يملكها لكن الدنيا اللي فيها أنا ما طلبتهاش ممن يملكها يبقى دول تربوا إزاي كان عندهم يقين شكله إيه كان لما الرسول يقول لهم حديد يحصل لهم رعب يحصل لهم رعب سبحان الله فإذا نقر في الناقور الفضيل بن عياض سمع قال يقر صلاة المغرب يقول يا فضيل ما تصلي مين قال لا واحد يصلي النهارده عايز اسمع فاذا نقر في الناقور لسه ما كملش المقر ال- ال- الامام شاق الفضيل شهقه المصلين بيحركوا فيه بعد الصلاه فاضت روحه الى الله مش يسمع القران ها لا ما تقولها تاني الحته دي حته ايه حته انت فاهم ده نقر في الناقور عن المصائب جايه يعني الاخره جت الله يعني ال- المشكلة أن المسلم سبحان الله إذا سمع كلام الله يجب أن يسمعه بمسامع قلبه ولذلك قلنا من قبل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب المصحف في ورق كما صنعنا وإنما كتب على قلوب الصحابة كتب على سطور قلوب الصحابة بمداد من نور كلام الله عز وجل فكان كل واحد منهم كرسوله قرآنا يمشي على الأرض يعني المعجزة الكبيرة لرسول الله بعد القرآن صحابته صحابته عبارة عن سبحان الله العظيم أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قاعدة كده في حضرة الحبيب المصطفى فأخذت الرسول سنة من النوم فاستيقظ فقال تخوض طائفة من أمتي سبج البحر سبج البحر يعني إيه؟ الموج بتاع البحر كأننا يسيرون على اليابسة يفتحون أرض الله باسم الله وعلى بركة الله يعني في طائفة من الأمة هتعبر البحار وتوصل العلم والناس تدخل في دين الله أفواجا فقالت أم حرام ادعو الله أن أكون معهم يا رسول الله يا سلام ها يا أخي والله حاجة حاجة حلوة مش الستات جايين عشان حتى جايين الجنة ربنا يبارك فيهم بلغ بلغني ان يوم الاثنين بيجيبوا معاهم ما شاء الله حلال المحشي وحلال ملوك انت جاي الجامع اهلا الرجال هم مصممين كلهم اهو تستنى 10 دقائق اللي معاه تمره اللي معاه بتاع كده لقمه اللي معاه شربه ميه اللي معاه شويه عصير وخلاص ولما نروح ناكل لكن جاي جاي على الدرس في, في, في, في قيل وقال واكل لا فشوف ام حرام بنت ملحان رضي الله عنها فاخذت الرسول سنه اخرى من النوم قال انت مع الاولين منهم يا ام حرام يا سلام جت ام حرام في زمن معاويه روح هي وابنها في الجيش المسلم لسه حطت رجلها على ارض قبرص اذا بدابه ناده دابه شارده تنطحها فترزق الشهاده فتدفن هناك في ارض موحده لله رب العالمين سبحان الله طبعا شوف صحابيه رايحه منين من المدينه تدفن فين؟ ها؟ في ارض قبرص لا اله الا الله حتى اللي يروح قبرص مكتوب على على الخط المرأة الشهيدة الصالحة وما يعرفوش مين دي مين المرأة الشهيدة الصالحة هم كل اللي يزور يترحب هو ما يعرفش دي مين حتى ها مش قبر الجند المجهول لا ده قبر معلوم معلوم سبحان الله في وقت معلوم لحرب معلومة اللهم اجعلنا من جنودك يا رب العالمين واجعلنا من الصادقين المؤمنين كان لابد يعني اهزكوا شويه بالصحابه كده عشان نطلع لفوق نطلع لفوق مش نقعد في الدنيا واللي فيها تبص على خالتك وعمتك تلاقيهم راكنين في الارض بنت عمتك راكنه في الارض عمك سبحان الله قاعد يحارب في المحكمه دي 15 سنه على قيراطين ارض خالك قاعد يدحر على شقه من ثلاث اوض سبحان الله اختك قاعدت سبحان الله رافعه قضيه على جوزها المسائل دي كلها مسائل هامه يجب علينا ان نترفع لاننا في لحظات وجودنا في المسجد فهي افضل اللحظات لقربنا من الله سبحانه وان رحمه الله عز وجل اكثر ما تتنزل تتنزل تنزل في بيت الله سبحانه فاللهم ارحمنا برحمته يا ارحم الراحمين آه، تكملة لحديث النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله والله عايز أقارن بين المهجرين الحاليين وبين المهجرين أو المهاجرات الأوليات أم سلمة رضي الله عنها مات أبو سلمة وترك لها سلمة لم يكمل من العمر السابعة حبت تهاجر خلف رسول الله طلعت القبيلة بتاعة أبي سلمة تقول لها كيف تأخذي تأخذين ابننا معك أنت مع السلامة لكن ابننا ده ده تبعنا احنا هناخده قالت كيف اترك لكم ابني يتربى على الكوك هم يشدوا في الولد من ناحيه وهي تشد من ناحيه خلع ذراع الولد لو ست من ستاتنا ابنها جايبه بنطلون ابيض او جلابيه وقعد في الجامع وجلابيته اتوسخت شويه بنطلونه ها اللي شاريها ده قد كده ولا بقول لك ايه ده اللي خدناه من الجامع اه مفيش جامع خلع ذراع ابنها وصممت على الهجره وهاجرت الى الله عز وجل ورسوله والى رسوله مين يقف جنبها عثمان ابن ابي طلحه عثمان ابن ابي طلحه كان كافر وبعدين قال يا ناس ايها الناس تقفون في وجه امراه وانتم رجال 30 40 راجل ضد واحده ست اين الشهامه العربيه؟ دعوها وسار بعيدا عن ناقتها يحرسها حتى وصلت الى مشارف المدينه فين بعد الكلام ده بثمان سنوات ياتي فتح مكه وسيدنا علي الله يرضى عليه يدخل على عثمان بن ابي طلحه الشيباني روح نازع منه مفتاح الكعبة لأن دول كانوا إيه سدنة الإيه الكعبة اللي معاهم المفتاح هات المفتاح خلاص فتبسم الحبيب وأخذه من علي يا علي هذا يوم المرحمة لا يوم الملحمة يا عثمان أذكرت يوم أن وقفت بجوار أم سلمة سواء أنت فاكر وقفتك اللي فيها شهامة ونخوة ورجولة وعروبة جنب أم سلمة لغاية ما أمنتها في الطريق وخدتها من الجماعة بتوع مكة ووصلتها لحدود المدينة قال والله قد نسيت يا محمد موضوع من ثلاث سنين أنا مش فاكر قال ولكن الله لم ينسى هذا مفتاح الكعبة لا ينازعكم فيه يا آل شيبة إلا كافر إلى يوم القيامة مش حد سبحان الله شوف الرسول بيحفظ الود إزاي بيحفظ العهد إزاي ده كان من وده سيدنا عمر بعد أن انتقل الحبيب للرفيق الأعلى علي بيقول انا معدي من جنب بيت عمر سمعته بيعيط بالليل في اليوم اللي انتقل فيه للرسول الرفيق قال يا رسول الله شوف شوف مخاطبه مناجاه عمر بقى كنت تخصب فينا على جذع جذع نخله فلما كثر الناس اتخذت منبرا فلما ارتقيت المنبر حن الجذع اليه ولم يسكن فسمعنا ازيزه كما يئن المرجل فما سكن إلا أن نزلت فوضعت يدك الشريفة عليه فسكن فنحن كنا أولى من هذا الجذع بالحنين إليك يا رسول الله شوف ال... شوف ال... الوفاء بتاع سيدنا الحبيب عارف قال إيه؟ قال ما تسيبوش الجذع في الأرض الجذع ده احنا خدمنا مدة طويلة قوي ضعوه في سقف المسجد لقد خدمنا زمنا طويلا وفاء لجماد فما بالك بوفائه للإنسان الذي كرمه الله ها؟ لدرجة يقول إيه؟ والله إن حجرا كنت أعرفه في بطحاء مكة عجب تعال يعد عليه فكنت أسمع منه وهو يلقي علي السلام فأرد عليه سلاما عجب عجب وفاء للجماد فما بالك بوفائه للأمة وبوفائه للدعوة وبكى قبل أن تفيض روحه ما يؤتيك يا محمد هكذا يسأل جبريل قال يا جبريل من لأمتي من بعدي مين الأمة مين يطبطب عليها ويحن عليها سبحان الله قال في مرة لن يحن عليكم بعدي إلا الرحماء حش يحن عليكم لا حاكم ولا والي ولا مسؤول حش يحن اللي يحنوا عليكم يا أمة محمد هم أهل الرحمة الناس اللي بياخدوا بإيديكم إلى طريق الصواب هم دول الحنينين هم دول المؤمن عبارة عن إن سألوه أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموفؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون أحاسنكم أخلاقا الموفؤون أخلاقا بيعدي إلى أبو بكر بيلعن بعض الخدم عنده فقال يا أبا بكر أصديقين ولعانين معقولة تستوي دي مع دي قال قد أعتقتهم جميعا لوجه الله يا رسول الله خلاص خلاص يجي بلال بعد موت الحبيب وانتقال الرفيق الأعلى بأيام بلال يروح لأبو بكر يا أبا بكر قال له نعم قال له إن كنت أعتقتني أنت أعتقتني لوجه الله أم أعتقتني لأكون خالا من خولتك يعني خدام من خدمك قال بل أعتقتك لوجه الله قال إذا دعني أيمم وجهي شطر الشام فإنني لا أستطيع أن أعيش بأرض أذكر فيها الرسول كل لحظة أباش يا بلال مين يأذن قال لا اعفني يا خليفة رسول الله قال له خلاص أذن لك قال له طب وأخويا أبو ريح الخصعمي ده كان أ- كان راجل من أنصار الرسول أخى بين بلال وبين إيه وبين أبو ريحة قال طب كمان أبو ريحة أصل ده أخويا في الله ما أقدرش أسيبه تقدر تأذن له برضه يروح معايا قال له ماشي يروح بلال يقعد سنتين مش قادر يدخل المدينة يتولى عمر شهرين مكان أبي بكر بلال ينام يشوف الحبيب في الرؤيا يقول له إيه ما هذه الجفوة يا بلال معقول يا بلال سنتين ما تزورنيش ومن زاره ميتا كمن زاره حيا صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. احنا عايشين في السنة بتاعته ايه اللي هي ت- ت- ت- مفسرة للقرآن ولم نفهم القرآن إلا بها ومن أنكرها فهو كافر أحاديث صحيح البخاري أهم الأحاديث بعد تفسير كتاب الله ما هذه الجفوة يا بلال زرني فقد اشتقت إليك قام بلال لأخوه أبو ريحة قال له يا أبو ريحة الرسول جالي في الرؤيا قال له يلا على طول من الشام على المدينة دخل المدينة أول ما وطأت أقدامه العالية حدود المدينة عند المذبح دلوقتي بتاع المدينة ظل يبكي إلى أن وصل إلى القبر الشريف كل خطوة وكل جزء يذكره برسول الله الصحابة شافوا بلال في المسجد النبوي اتلموا عليه وتأذن لنا ال ال ال الصبح قال لهم لا راحوا لأمير المؤمنين استعطفه يا أمير المؤمنين أن يؤذن قال له اعطيني يا أمير المؤمنين قال له أستحلفك بالله صعد بلال قال فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة الله الصوت ده حن الصحابة إلى أيام الحبيب فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أسرع أهل المدينة جميعا إلى المسجد كله جرش الله الصوت ده يصوت بلاد فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله بكت المدينة كلها كيوم مات رسول الله فشوفوا الحب بتاع الصحابة لرسول الله وشوفوا الوفاء نسيبة بنت كعب في أحد عارف تعمل ايه؟ تسقي الجرحى لقيت الرسول وقع في الحفره والمشركين احاطوا بيه ترمي الجره في الميه وترمي الادويه اللي بتداوي بيها الجرحى وتجري تعمل نفسها ايه؟ متلقيه للسهام والسيوف في جسدها عن رسول الله. ادي النساء وادي الرجال وادي السلف الصالح فالهجره من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله لا هجره بعد الفتح وانما ايه؟ جهاد ونيه النيه النيه مبني عليها كل عمل مبني عليها لان النيه تلت الايه تلت الموضوع تلت العمل كله احنا قلنا ايه تصديق بالجنان قول باللسان عمل بالاركان تبقى النيه ايه التلت وهي في نفس الوقت الكل لان انا لو جيت صلاه الظهر وقلت لو انت صلي اربع ركعات وما قلتش تقول صلاه الظهر يبقى تكتب- ما ما تحسبوش ظهر لو جيت في شهر رمضان قلت اه اصوم شهرين وخلاص بقى من غير تحديد نيه رمضان ما سبحان ما ينفعش لما طلع زكاة الفطر على انها اي صدقة ما تنفعش لما طلع زكاة المال بدون نية زكاة المال لا تصح النية كلها كل امر الدين مبني على النية مبني على الايه على النية بس جه سيدنا عمر قال ايه ايها الناس كنا نعاملكم والوحي ينزل علينا كنا بنعاملكم والوحي ايه بينزل لكن الوحي وقد ارتفع خلاص فمن قال لنا خيرا صدقناه ومن قال لنا او من اظهر لنا خيرا ظننا به خيرا ومن اظهر لنا غير ذلك ظننا به ما ايه ما اظهر لنا صح ولا لا يعني احنا لنا ايه ظواهر الامور ليه لان اسامه ابن زيد الله يرضى عليه لما التجا الرجل بالشجره واحد من الكفار احتمى بالشجره هو يقاتل فأسامة رفع عليه السم يضربه فنطق الرجل بالشهادتين راح سيدنا أسامة قال ده بينطق بالشهادتين ليه؟ عشان خوف راح سيدنا أسامة أكد بلغ الرسول بهذا قال له يا أسامة ما الذي جعلك تقتله وهو يشهد أن لا إله إلا الله قال ما قالها إلا لما رأى برق سيفي يا رسول الله قال هل شققت عن قلبه يا أسامة وماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة تعمل ايه بلا اله الا الله طب والله اسامه الله يرضى عليه ها سيدنا اسامه اهو له سبب لكن اللي قتلوا اهل العلم وقتلوا الداعين الى الله سبحانه وتعالى ماذا يقولون لله يوم القيامه ها لزوال الارض والسماوات وما فيهن اهون عند الله من نقطة دم من مسلم تسيل على الارض وده كان ايه الحبيب قال من رفع على اخيه حديدة رفع بس ما ضربش ده بيهدده بيهوشه قال حرم الله عليه الجنة الكلام ده خطير الكلام ده حجة عليكم خلي بالك لو جلست مظلوم يضرب قال لن تشم رائحة الجنة يوم القيامة انت قاعد وفي مظلوم وقع عليه ظلم وبيتضرب وانت ساكت لن تشم رائحة الجنة لأن من الناس اللي ربنا هيشفع لهم يوم القيامة وهو معدي على الصراط سبحان الله إيه؟ ال- ال- المسلم ساعتها هياكمه يطلع له واحد يقول أنا تذكر يوم كذا إيه يوم كذا رأيتني مظلوما فنصرتني فأنا اليوم أنصرك اللهم شفعني فيه فيقبل الله شفاعة أخيه فيدخل الاثنان إلى الجنة وكان فيه راجل صالح كبر في السن ما بيخلفش خلف ولد ولد سنتين ثلاثة ومات صبر خلف ولد تاني عبر الستين الراجل خلاص خلف ولد تاني سنتين ثلاثة مات حسب الحزن أمر طبيعي لكن الحزن لا يخرجني عن الايه؟ عن حدود الأدب إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل خلف ولد تاني مرض الولد الاب قاعد حاطط ايده على قلبه بقى بس هيحصل في القلب قاعد جنب ابنه وهو عيان اخذته سنه من النوم لاقي نفسه بيعدي على الصراط لاقي ابنه الاولاني واخد بايده اليمين وابنه الثاني واخد برجل بايده الشمال فشعر الرجل بعطش شديد فقال له ابناه لو كان معنا اخونا الثالث لسقاك قال لي ابنه روحه فاضت الى الله وهو راض النفس لان ربنا لما يبتلي حد باللطف يعني ربنا لما يختبر يدي سنة ايه فطر يخلي جبريل يقلوط على القلب ها عارف القلب الم... عارف الراجل ال- السباك لما يجيب المضربيطه ويقعد يقلوط كده والبتاع ال- ال- المسطين يربطوا بعض كانهم حته واحده او القلب ده مع الايمان يبقى جزء واحد مش مجزء جزء مع الدنيا وجزء مش عارف مع الزوج وجزء مع لا القلب كله يبقى مع الله فربطنا على قلبها لولا ان ربطنا على قلبها اول ما ربط على القلب خلاص خلاص ثبت القلب ليه لان ما بتغذاه حاجه واحده بس ذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب خلاص ذكر الله انتهى الموضوع سبحان الله لكن العبد المؤمن عنده يقين في الله عز وجل ولم يقينك في الله واضح خلاص ما توحدوه لا اله الا الله لا هجرة بعد الفتح وانما جهاد ونية انا عايز نيتك تبقى صادقة لله رقم جاي الدرس هنا عشان تتعلم لك كلمتين تعرف تروح تتفلسف بيهم على بتوع المكتب الصبح لا تبقى مصيبه لا تتعلم العلم لتماري به العلماء او تجادل به السفهاء وانما تعلم العلم عشان ايه عشان ينفعك عشان تعمل به الشافعي قاعد مره بيذكر التقوى فبكى الشافعي بيعيط لما كلموا عن التقوى اتكلم كده عن التقوى مع اي مصري بعيد عن الدين احنا الحمد لله احنا اهلها احنا بتوعها احنا فاهمين بكى الشافعي ايه يا امام بتعيط ليه قال والله حججت حجبة الله الحرام يعني فشربت ماء زمزم بنية العلم فرزقني الله العلم يا ليتني كنت سألت الله عز وجل وشربتها بنية العلم والتقوى فربما رزقني التقوى هم. بلاش عليك هنا الله يرضى عليك استحي- هنزل ازاي ما تتنزلش طب تفسرها ازاي ها كل واحد بعيد عن الله يقول لك انا الامام الشافعي يقول ايه يقول احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعه واكره من تجارته المعاصي ولو انا سواء في البضاعه تلميذه قاعد مش واكل فول لا قاعد ناصح قال له تحب الصالحين تحب الصالحين وانت منهم لعلهم ينال بك الشفاعه وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعه هذا أهل العلم اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب فيبقى إذا لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية وأنا قلت لحضرتك قبل كده في النية أنا عايز لما تصحى الصبح نيتك أنك ما تعملش إلا كل خير وما تعملش الشر والله لو قدرت تعمل على قد ما تقدر يؤجر المرء على نيته ونية المرء تسبق عمله نية المرء تسبق الايه؟ تسبق العمل يا أبا بكر قالوا نعم يا رسول الله قال ان اناسا هم راجعين من غزوه ابو بكر كان دايما يلازم الحبيب المصطفى جنبه ظله حتى الرسول لما يطلع على المنبر يلاقي ابو بكر على اول درجه في المنبر هم ثلاث درجات مش 700 درجه تيجي تقول لي كده اقول لك لا واقف لا ده عيبه آه ماشي المهم خلينا هنا خلينا خلينا فوق بلاش ننزل تحت انا فوق المنبر بتاع رسول الله مش فوق منبر المهم ثلاث درجات قم الرسول واقف على ثالث درجه يبقى الله يروح قاعد على اول درجه ويفضل باصص في وشه ما كانش يحوش وشه من وش الحبيب احب النظر اليك والجلوس بين يديك وانفاق مالي عليك قال له يا ابا بكر قال له نعم يا رسول الله قال ان اناسا ما شاركونا في غزو ما طلعوش معانا الغزوه دي على اسرتهم كتب لهم من الحسنات ما كتب لنا ازاي يا رسول الله ناس نايمين في البيت في السرير متغطيين واحنا شوف رحنا ده, ده في غزوه خرق القتاد القتاد ده نوع من الايه من الشجر له شوك ناشف ملوش ثمر سيدنا عمر بيقول ما لقيناش ناكل لما خلقوا الاكل بتاع الجيش قال فكنا ناخذ خرق القتاد اللي هو الشوك ويدقوه ويشفوه شوف وصل بيهم الامر الايه ها لا والله العسكري النهارده اهو بياخد برضه يعني ها ربنا ينفخ في صورتهم ان شاء الله يعني اهو شويه فيها شويه سوس وشويه فول لكن اهو شويه فيها شويه فول وفيها شويه عبث ماشي يعني في هي وفيها شويه يعني يمكن انت تطلق على انه طبيخ يمكن لكن اهو اعظم او شكل لكن الثاني خرق القتاد خرق القتاد سبحان الله وبعدين ايه يعدي تعدي نسيبه على اول واحد خد اشرب ميه انت بتطلع في الروح لا لا لا لا اخويا اللي جنبي ده باين عليه عطشان اكتر مني انا مفيش الا شويه الميه دول مش يقول لك يا سيدنا الشيخ البطانيه اتسرقت من العقده بتاعتي ينفع اسرق بطانيه زميلي تلاقي تستفزني انا في السرقه اقول لك ايه سرقه حلال اما يا اخي انت نصاب انت وزميلك لا اله الا الله التاني يقول له لا ايه اللي جنبي روح للنسيبه اللي جنبه اللي جنبه اللي جنبه لغايه تابع بقى تابع على لا الاولاني يموت راح لقيته مات استشهد في سبيل الله المنفع عطشانا قال يحصل يوم القيامه الأحد على حوض الكافر إلى أن يفرغ الناس من الحساب امال إيه؟ وفي حاجة بيع عند الله في شيء يبيع عند الله ما توحدوه لا إله إلا الله فسيدنا أبو بكر قال له إزاي يا رسول الله يبقى نام في سريره وياخد نفس الدرجة قال شاركونا بنيتهم يا أبا بكر النية علم الله صدق نيتهم عشان اللي كان يجي يقول له ايه انا عايز اجاهد معاك يا رسول الله يقول له ايه لا اجد ما احملكم عليه انا لا عندي فرس ولا عندي بعير ولا عندي سلاح ما عنديش تجهيز لك قال ايه انصرف ايه انصرف وايه القران وصف قال واعينهم تفيض من الدم يعيط بيعيط ايه زعلان اللي ما اشتركش في ال- في ال- في القتال اللي هيموت مش تعرفش وصفه سيدنا الشيخ يطلعني من التجنيد لا اله الا الله يا اخي خليها خليها نيه نيه رباط في سبيل الله ساعه يدور على ابو هريره في البيت ابو هريره مش هنا يا ام ابي هريره يقول لها خرج من بعد صلاه العشاء فين يشوفه صلاه الصبح في الجامع كنت فين يا ابو هريره قال فرحت على حدود المدينه كده اقف ساعه هربات في سبيل الله شوف يدور على الثواب منين ها؟ ي- يتطقف كده على الثواب مش على المزادات وعلى ال- الاراضي وعلى آه. لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه واحدة اسمها أم قيس هاجرت في واحد بيحبها في مكة قال وراها ولد حتى سموه مهاجر أم قيس سلامته راح وراها فبيسأل الرسول يا رسول أنا كنت أحب أم قيس فأسلمت فأسلمت فهاجرت فهاجرت قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها يعني اللي راح دول البترول يغتصوا البرميل ولا راح يتهاجر في كندا في آخر الدنيا ولا في بلاد أوروبا يصيح هناك في البتاع ويقول لك أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أو- أو بتاجر في الخمر أعمل إيه؟ المعيش المعيش عايزك كده لا يا حبيبي ده أنت اللي أهدف المعيش إيه؟ المعيش إيه اللي تلقاك إنك تتاجر في الخمر ده أنت هنا تتاجر في شوية ليمون ها بلاش الليمون غالي تاجر في اي حاجه ها واخد بالك انت تاخد جهه سواء ايه اللي بيضطرك انت وتروح هنا وهنا سبحان الله ها سبحان الله فاذا ال- الهجره يجب ان تكون لله طبعا الحديث دايما والايه كما يقول علماء ال- التفسير وعلماء الحديث ليس بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ يعني الحادثه لما تيجي ما بتخصش السبب ده بس وانما تخص ايه تعميم الامر يعني مش حاجه خاصه في الدين لا الايه دي خاصه لكذا مش خاصه الايات تعمم والاحكام تعمم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ده الحديث الاول تعال الى اول حديث بقى اللي هو نمره اثنين في صحيح البخاري اللي هو يتحدث عن الايه عن الوحي الذي حدث به الحارث بن هشام اللي هو اخوه يبقى مين؟ ابو جهل عمرو بن هشام الذي حدث به الحارث بن هشام والغريبه بقى ان مين اللي حدثت عن الحارث في الحديث ده؟ ام المؤمنين عائشه شوف ال- لان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها هي اولى المحدثات عن رسول الله بس اللي يتفرع عنها في الحديث مين ابو هريره ابو هريره امال عبد الله بن مسعود قال لا عبد الله بن مسعود كان من اكثر الحفاظ ها، للايات والسور التي نزلت لان بيقول سبعين سوره من كتاب الله اخذتها من فم الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم اين نزلت بليل ام بنهار في سهل ام في جبل في مكه ام في خارجها في المدينه ام في خارجها في سلم ام في حرب ها، شوف شوف شوف الدقه الدقه وعبد الله بن مسعود ده كان ايه راعي غنم عند ابي جهل راعي غنم وكان قصيرا ثلثي ذراع يعني 50 سم نص متر فالحبيب معدي هو ابو بكر عبد الله بن مسعود عنده 13 14 سنه قال له يا غلام قال له نعم ما يعرفش ده مين الاول انا عندك من لبن قال له لا انا امين في مال سيدي شوف شوف شوف شوف التباشير من بدايتها مش ده طالع لسه من من دلوقتي ها نهر من دلوقتي لا ده ده شوف امين حتى في الجاهليه عنده استعداد لل- لل- لل- لل- للاستقامه من صغره وهو في الجاهليه لسه انا امين في مال سيدي ولا اعطيك ما لا املكه انا عندك من شاة عجفاء يعني شاه ما فيش نقطه لبن في برعها قال له، ان كان ده من ده كتير هات واحده فسمى الحبيب على الضلع فامتلأ حلب فسقى ابا بكر وسقى ابن مسعود وشرب هو قال للزرع اقلب فقلب ابن مسعود عجبته الحكايه قال له علمني يا عماه حلوه اللعبه دي دي ازاي دي ها علمني التعريفه دي ها شوف بقى الكلام الحلو بقى يضع الرسول يده على راسه ويقول انك فتى معلم معلم معلم خلاص معلم يجي اول صادح بالقران في مكه هو عبد الله بن مسعود اول من سمع قريش القران منه بعد الرسول عبد الله بن مسعود هو غلبان ومن عيله غلبانه وعلى قد حاله ابو جهل ايه يا خبر ابيض الولد اللي بيشتغل عندي عبد بشتريه بفلوسي بيقرا يضرب فيه لغايه ان قطع اذنه من شده التعذيب وتاتي غزوه بدر ورفع ابو جهل على الارض ويصعد ابن مسعود على صدر ابي جهل طلع فوق راح واقف قال له لمن النصر اليوم يا رويعي الغنم شوف يا اخي برضه الكبر ابو نوح فرعون الامه ها؟ لمن النصر اليوم يا رويعي الغنم قال له لله ولرسوله يا عدو الله قال له خذ سيفي وجز رقبتي فلا يحتمل مثلي ان يطأ مثلك الصبرة رخيص والطلب رخيص مش غالي والطلب رخيص ده مطلوب اثباته مش بتوع الرياضه بيقول لك ايه صح ايه وهو المطلوب اثباته هو ده المطلوب اثباته هوب راح قطع ايه جاب راسه يشيل يا عيني راس ابي جهل مش قاتل مليئة بالجهل ها؟ ليلة جاب حبل معدي الحبل في ودن ابو جهل وراح جربها عايز يطمئن الرسول ان ابو جهل مات الرسول شايفه جاي من بعيد جاب وسط المعمعة يا ابن مسعود قال له نعم قال له اذن باذن والراس من عند الله زياده كرم ربنا لك انا بقول لحضرتك اللي انت عايز تدعي عليه ان ربنا يقطع له ان انت تط- عايز تدعي انت عايز تقطع صباعه سيبه لله يقطع له ايده واللي عايز انت تقطع ايده سيبه لله يقطع دراعه واللي انت عايز وتتشفى ان يتقطع دراعه سيبه لله يقطع خبره وجرك السوء اصبر عليه يا يموت يجيله ده يا تاخده صح ولا لا؟ والله يرحل بس اصبر عليه هو كده كده راحل بس المهم انت ايه خليك مسلم ما توحد الله لا اله الا الله فالسيدة عائشة تحدث عن الحارث بن هشام ملا بنصوص حوالين الصحابة عايز, عايز بصراحة يعني آه، اخش على الحديث الصحابة واخديني هي اصول ايه اصدق يعني مثال لتعليم رسول الله شو الرسول علم الصحابة دول إيه إيه يا اخي ارقى نوع من التعليم ها بس تعلمه فين على الحصير الحصير والحصير ده رب الرجال فاكر انت معايا الله يرضى عليه ربعي ابن عامر صحابي من اهل الصفا اللي هم قرشين يكتب اللي عايشين على الصدقه عارف سعد بن ابي وقاص لما فتح المدائن ربعي بن عامر قال له نعم قال له الوفد ده من سته وانت تابعهم عايزك تروح لكسرى وتتفاوض معاه قال له ماشي رجع ابن عامر لابس جلابيه الرماز بيوصفوها تحت ركبته نص شبر وفيها ما لا يقل عن 20 رقعه راح نازل من على الفرس وجارب الفرس وراه في الطريق الى كسرى الجماعه اللي بتوع ال- ال- ال- اللي فوق قوي دول يحبوا يرجفوك بالمكاتب بتاعتهم تفضل داخل المكتب داخل لغايه ما نفسك يتقطع عشان يكلمك وانت بتنهج لكن انت بتنهج ليه؟ انت داخل عند بشر غلبان اغلب منك اذا كنت انت غلبان هو غلبان الغلب وان كنت انت غلبان الغلب هو بيصنعه من الغلب بس هو مش عارف بني ادم بيكح وبيعطس وبينام ويجي لهم في الوالده وبرغوث يجننوا بالليل و- مراته مطلعه عينيه ما يعني ما تحطش في بالك ان المنظر اللي حواليه ده يعني هو كده لا، لا. رجع ابن عامر الطنافس اللي هي الشلت بقى معموله بالاستبرق والسندس والديباج فما بيستند على السيف بتاعه بيغرز السيف في ال في ال في, ال في الشلت وهو ماشي وراح داخل على كسرى والفرس إيه، الحاشيه بقى إيه، إيه، اوعى العرب الهلفوت الاعراب ازاي داخل على كسرى بالفرس وبالسلاح كمان هو يقاومه هم يقاوموه وهو يقاوم فيهم قال دعوه سيبوه راح رابط الفرس في رجل الكرسي السرير اللي من ذهب وياقوت اللي قاعد عليه كتر راح نط واحد جنبه لو واحد من بتوع الخارجيه بتوعنا يقول لك لا بس ده مش اتيكيت اتلغي انت مش انت لا يعني يعني ما ده ما هناك بيودوهم الملحقين اللي, اللي بتوع اللي اوعى يزعلوا ده اخواننا بتوع الاناليه حبايبي في الخارجيه بره كل حته لنا فيها حبايب بس ما يزعلوا انا بتكلم عن صنف يعني معين يجيب الملحق التجاري ولا الملحق الثقافي ولا العسكري امتحنوا بقى هم بتوع السياسه دول بتوع الخارجيه آه، لو رحت حفله السفير ال- الفرنسي وقدم لك خمر تشرب ولا ما تشربش لو كان واد اهبل من بتوع حفله ابن الفرات زي ما هم بيقولوا عليه يعني طبعا ما شربش طب صار احسن الحمد لله الحمد لله اللي صار آه، اللي صار في الحته دي يبقى ناجح ها التاني يقول له يعني اشوف اه انت بت- بتساوم في الدين بقى التاني بقى ابن عمرو ما عندوش مساومه فكتره كده بيبص له ليه ايه ما يساويش حاجه ده منظر يعني كمنظر ما يساويش زي الامام الشافعي الله يرضى عليه قال علي ثياب لو تباع بفلس كان الفلس منها اكثر يعني الهدوم بتاعتي لو تتباع بمليم المليم اكثر ولكن بداخلها نفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا لكانت اعز واكبر. المهم في ال- في الحاشر والله من بره الله الله المهم خلينا في ربع ابن عامر انا مش عايز انزل النهارده مش عارف مش عايز انزل ليه ما انا مش هنزل وانتم مش هتنزلوا ان شاء الله ربنا يجعلنا لكم من الصاعدين رب العالمين فريع ابن عامر كسرى بص له كده سوف اعطي كل واحد منكم عشرة دنانير وتعودون من الصحراء التي اتيتم منها نفس النظرة اللي بصلنا بها امريكا النهارده ترهب ليبيا بل احنا نقول لك احنا برضه نفس كده الشرعية الدولية طب يا حبيبي وكلت يوم اوكل الثور الابيض فاكر القصة دي واحنا اطفال؟ اه ثلاث تيران نعم افكرك ها افكرك فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين لان المطر لما تيجي تعم يقال ان ابن المقطع في كليله ودمنه قال ان ثلاث تيران ابيض واحمر واسود عايشين في غابه ومتحدين يد واحده فالاسد عايز ياكل ثور من الثيران الثلاثه مش قادر يفرقهم فراح للاسود والاحمر قال لهم ايه الطور الابيض ده شكله ملفت في الغابه للحيوانات كلها ويعرف الحيوانات مكاننا انا هاكله ونعيش في امان قال اه صح ماشي راح واكل الابيض راح للاسود بقى قال له احنا لون واحد اللون الاحمر ده مش يعني كده أ- اكل الثاني اكل الاحمر جاي تالت يوم على الاسود الاسود قال ايه قال اكلت يوم اكل الثور الابيض فالسيده عائشه تحدث عن الحارث بن هشام رضي الله عنهما عن الصادق الامين صلى الله عليه وسلم ان الحارث ساله قال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي الوحي بيجي لك ازاي قال ده مين سيدنا الحبيب ابخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه قال احيانا ياتيني مثل صلصله مثل صلصله الجرس وهو اشده علي فيقصم عني وقد وعيت عنه واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما اقول فاعي ما يقول قالت عائشه ولقد رايته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البر فيقصم عنه وان جبينه لا تفصد عرقا صلى الله عليه وسلم يعتبر اول حديث في صحيح البخاري بعد حديث النية الحارث بن هشام يهمه قوي انه يعرف الوحي بينزل على الرسول ازاي الصحابة من كثرة نزول الوحي على الرسول امامهم كانوا يعرفوا امتى بينزل عليه فهو يقول في نوع من الوحي بيجيني زي صلصلة الجرس زي الدوي سيدنا عمر قال فيه كأزيز النحل زي ما تدخل في منحل وتسمع الايه الازيز بتاع النحل او الدوي بتاع الايه بتاع النحل سبحان الله فده اشد ما ينزل على الرسول من وحي وده لما يكون في الامور الكبيره قران اوامر امر بقتال انهاء معاهده معينه تشريع جديد للمسلمين امور صعبه بهذا الشكل لان احيانا سيدنا جبريل كان ينزل علشان يتحدث مع الحبيب ويمشي معاه واحيانا لما هنيجي في الاحاديث وكلكم حافظين الحديث اللي عمر بيرويه لما دخل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شديد بياض الوجه ليس عليه اثر من اثار السفر ولا احد منا يعرفه وقعد يسال الرسول عن الاسلام والايمان والاحسان والساعه ها ومشي ولهذا جبريل يعلمك امر دينكم يبقى سيدنا عمر والصحابه شافوا جبريل في الوقت ده على شكل ايه؟ شكل بني ادم رجل ها وقال أحف اكثر الاحيان ياتيني في صوره دحية الكلبي دحية الكلبي ده صحابي كان شكله جميل وكان إذا نظر إليه الناظر كأنما وجهه مرآة ثقيلة وشه منور زي المراية كده تلمع وكان سيدنا عبد الله بن عوف الكلبي دميم الخلقة كل ما يروح يخطب واحدة محدش راضي يجوزه كله زعلان يا عيني قال يا رسول الله أتزوج الحور العين في الجنة مش حد يعني ها شوف شوف شوف الصحابي شوف طريقة سؤاله حلوة ازاي هو هو مش لاقيين لا هو كيس الفطن هو عايز الرسول يقول له ايوه ولو قال له ايوه تبقى لا والله تبقى زي عمر بن الشعب يقول لك بكره هنعمل بكره هنعمل اديله من سنه 50 هيعمل هيعمل وحش حاجه تحدث لكن الرسول لو قال له اه يبقى اه مظبوط ولا مش مظبوط؟ ها مظبوط مظبوط ونص اللي مظبوط دي ما انا بقول انت اعتذرت كده مظبوط الله اشمعنى حضرتك اللي مظبوط وشايفك اللي مظبوط؟ انا بكلم الرسول يا جدع الله مظبوط ولا تسقط علامة الرضا ماشي طب انا بنكشك بس ماشي المهم قال له اذهب الى عمرو بن وهب الجمحي وقل له الرسول يأمرك ان تزوجني ابنتك عمرو بن وهب الجمحي عنده بنت اجمل جميلات العرب وده جاله امر عالي قال الله يمكن الراجل جاي يسمع حقيقية ويقول الرسول قال انا راح اتاكد مرات قالت روح شوف الله احنا جوز البنت اللي زي القمر دي بوجه الله مش بس الست تقول لا حتى لو انا برضه مش هنجوزها لا قول ان كان أه؟ ان كان قد قال فخلاص بقى يبقى يبقى سمعا وطاعتنا يا رسول الله مش احلام سيادتك او انا ده الكلام ده تقريبا ما يتعرفش الا في ايام النفاق ايام النفاق ها أه؟ مش مش الوقت هي حصلت حصلت احد المسؤولين مدير مكتبه الورق بتاع الحكومة المهم دخل ابن المسؤول ابن الحلال ده عايز صغير عايز يلعب حماد يلعب طيب ما بيشخبط في الورق بتاع الدولة المسؤول بص في الورق ليه بتاع يشخبط يقول له مدير المكتبه ايه ده؟ قال له يا فندم ده ابن سيادتك حمادة جه يعني وعلى كل يا فندم شخبطة ابن سعادتك تخطيط لمستقبل مصر ودي الحقيقة الشخبطه دي المبتدأ طالما بعيد عن الكتاب والسنه يبقى اشرب فراح عمرو بن وهب الجمحي قال لرسول الله انت بعت لنا الراجل ده اتجوز بنتنا قال له نعم قال له خلاص نفذنا ما امر به رسول الله زفت اليه جابوها البيت هو لسه اخوانه جايبينه من الجامعه عشان يروح للبناء نادى المنادي حي على الجهاد ما فرحش عينه طلع ما دخلش رزق الشهاده في المعركه الرسول قعد يتفقد الشهداء كده بص عليه فبكى ثم أشاح بوجهه ايه يا رسول الله قال هذا لم يدخل على بنت عمرو بن وهب الجمحي وأشحت بوجهك ليه قال رأيت زوجاته من الحور العين ينفضن عن وجهه التراب اهدى ايه يا اخي الكلام ده الكلام عن الصحابه حلو خلاص يعني تجيبها كده تجيب- تلاقي نفسك تصغر تصغر لنفسك ان شاء الله تصحى من الجنه ما فيش طالما المسلم يشعر نفسه بالتقصير خلاص ده كويس طالما انه يحس انه بقى حاجه وانه بقى هو بقى الامام المستقيم يبقى ده ده يعرف انه فيبقى اذا انواع الوحي هكذا صلصله الجرس يجي في صوره واحد من الصحابه يكلم الرسول فيعي ما يقول السيدة عائشة بتقول ده أنا حتى كنت بشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم شديد البرد وإيه وجبينه يتفصد عرقا لا ده المسألة صعبة ولذلك السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت بتجر الناقة بتاع سيدنا الحبيب وتنزل عليه سورة الأنعام ودي السورة الطويلة الوحيدة اللي نزلت كلها دفعة واحدة حتى سمعت السيدة أسماء أزيزا لعظام الناقة يبقى الكلام اللي نازل على الحبيب شكله ايه انها سنلقي عليك ايه قولا ثقيلا ثقيل اوامر الله وتكليف- وتكليفاته امور ليست بالهينه بالهينه لكم قال زملوني دسروني ليه من ثقل التابع اللي نزل عليه خلاص، مش ورقه قال له ما اتى احد قومه بما جئت به الا عودي وحورب أه، وقتل واخرج طب هو عين القتال والحرب والمعاداة واستغرب على نقطة الايه؟ الاخراج الآية مخرجية هم معقولة؟ طلعوا له من مكة؟ خلاص ليه عينه وهو خارج من مكة أبو بكر بيوصل قال لقيته راح يمم وجهه شطر مكة بعد ما تبنى الحدود قال وبكى بكاء مرا فقال يا مكة تعلمين والله أنك أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله حنين حنين غريب من سيدنا رسول الله الأرض والوطن لكن أنا قلت لحضرتك قبل كده بتوع علم النفس بيقولوا أن الأمريكي لا يشعر بكلمة وطن لأنه ملوش وطن ملوش وطن لكن لما اتكلموا عن أزمة القدس هو ملوش دعوة هو ماله هو له وطن أصلا هو ملوش بلد ولا له تاريخ ولا حضارة لكن ال... الإنسان العربي المسلم له تاريخ له جذور تاريخ قوي تاريخ عميق لذلك هو ماسك تاريخه بيحافظ عليه اللهم اجعلنا من المدافعين عن سلفك وعن سنة حبيبك يا رب العالمين فيبقى إذا هذه أنواع من الوحي أحيانا ينزل الوحي مجزأ ينزل الآية واللي يحط الآية دي في سورة كذا يا رسول الله والآية دي في السورة الفلانية والآية دي رقم كذا في السورة الفلانية وبعدين يقول لها خلاص السورة الفلانية خلاص خلصت على كده رتبها في كذا بعد سورة كذا وهكذا إلى أن نزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا خلاص خلاص ولذلك إيه وقف على المنبر يقال يعني الروايتين دي آية أو سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال بعد أن قرأها إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يكون أن يكون مخلدا في الدنيا وبين جوار الرفيق الأعلى فاختار جوار الرفيق الأعلى الصحابة مش واخدين بالهم نتكلم عن مين أبو بكر قاعد له على الدرج بكى وقال بل نفديك بأرواحنا وأهدينا يا رسول الله معقولة دي خلاص أوشك الأمر إيه أوشك الأمر على النهاية خلاص تمت الرسالة ووضح الأمر وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا وحط في قلوب الصحابة اليقين وده سيدنا ربيع الله يرضى عليه بعد ما الراجل قال له كده قال له تاخد 10 دنانير وكل واحد نوزع كده وارجع معونه زي المعونات اللي بتجيب خد معونه وارجع لله ما الذي جاء بكم الى بلادنا اللي جايب شوف بقى الراجل ابو جلابيه طياره ابو 20 رقعه بس جواه ايه جواه غنى ويقين ايه ان الغنى ليس عن كثره العرب وانما الغنى غنى الايه ايها الملك ده مين اللي بيقول سيدنا ربيع الله يرضى عليه بعثنا الله عز وجل لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وجئنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة بيننا وبينك أمور ثلاثة إما أن تسلم ومن معك وإما أن تدفع الجزية صاغرا وإما بيننا وبينك السيف كسرى اعتبر الكلام ده يعني فض مجالس لا ايه ده مش كل واحد يتكلم على قده شيلوا تراب من الارض حطوه على دماغه الصحابه جهلوا قوي هذا خبر الصحابي الجليل اللي كان حبيب رسول الله اتحط عليه التراب داس عليه الانجاز دول النبي قال لهم انتوا زعلانين ليه؟ لما تغضبون؟ قالوا يا صحابي يا رسول الله يوضع على راسك تراب من ارض كسرى قال ابشروا فبفعله هذا تنازل لنا عن ارض ابائه واجداده شوف شوف المنظور الاسلامي ها تلميذ لسيدنا احمد بن حنبل الله يرضى عليه امه مرضت فطال مرضها فالولد قاعد يمرطها جنبها باب البر ومهما الواحد يعمل مع امه من خير كل اللي بتعمله مع امك 20 30 40 100 سنه لا يساوي طلقه واحده من طلقات ولادتك لان انت بتعمل معاها ده وهي كبيره السن حتى بتشيل لها النجاسه بايدك وبتحميها وبتلبسها وبتاكلها وقليل ما هم اللي بيعملوا كده يعني تاكلها بايدك وتشيل عنها وتاكله وتتمنى لها الموت وهي كانت بتعمل معاك اكتر من كده وتتمنى لك الحياه اه يقول لك بس بس يخف بس اشوفه كده يمشي بس اشوفه كده دخل المدرسه بس اشوفه ايده صنعه اشوفه وهو متجوز اشوفه عنده عيلين يا اخي سبحان الله آه، ومهما تاذيها هي تعطيك بلا بلا مقابل ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل صالحا نكرمك من اجله فراح للامام يا امام قال له نعم قال له امي اشتد مرضها فادعوا لها قال له نحن احوج بدعائها من دعائنا لها ده هي اللي قريبه من ربنا كبيره السن ومريضه وست صالحه ونحسبها كذلك ودعائها ان شاء الله مقبول واحنا دعائنا مشكوك فيه فالتلميذ زعل سبحان الله الامام كده شكله مش عايز يدعي فمشي فلحق به تلاميذ الامام وبشروه بأن الإمام رفع يديه وبكى بكاء مرا والتجأ إلى الله بالمسألة في أن يشفي أمة الله هذه فطرق الولد الباب عشر سنين الأم طريحة الفراش شلل طرق الباب يزق الباب لأمه تفتح له الباب ملايين أحمد بن حنبل بنته بنته راحت للإمام الشافعي تسأله سؤال يا شيخ أمان عليك تبقى تقول لمراتك وبنتك لما يحبوا يسالوني في التليفون سؤال يخفوا عليا شويه امان عليك ويسالوا السؤال المفيد شوف عائشه بنت احمد بن حنبل تسال الامام الشافعي ايه تقول له يا امام قال لها نعم تقول انا يا عائشه بنت احمد آه خبر انا مرحبا بنت ايه بنت حبيبي يقف الشرط على ناصيه بيتنا بالمسارج يعني بتوع الشرطه بتاع الدرك واقف بالايه بالفانوس ولا باللمبه على الايه فأخيط أثوابي على ضوء مسارجهم أهذا حلال أم حرام؟ آه، معقولة؟ معقولة معقولة ونص معقولة والله يا شيخ معقولة ازاي صحيح سبحان الله قوم يبكي الشافعي يقول ايه؟ لقد ضاع الدين من بعدكم يا آل ابن حنبل الله ياه الدرجة دي الدرجة دي شوف، عايز اشوف ده حلال ولا حرام؟ مش يقدر يجادلك درهم واحد من دراهم الربا أشد عند الله من ست وثلاثين زانية في الإسلام في روي في الأثر من استحل درهما من دراهم الربا كان كمن يأتي أمه في نهار رمضان عند الحجر الأسود درهم ربا مش بيوت قائمة على الربا يا أخي ده لو كان حلال أنا أشك فيه ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإنه لا تفضل عرق ده حديث من احاديث الايه الوحي تعالى تيجي للايه للحديث الثاني عن الوحي عشان يبقى احنا ايه باب باب كده واحنا ماشيين ان شاء الله رب العالمين قال عن عروة بن الزبير عن ام المؤمنين عائشة انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح قعد بالشكل ده ست اشهر يشوف الرؤية تحدث صدق ولذلك الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة لأن الوحي تنزل في خلال كم سنة؟ 23 سنة ال 23 كم نص؟ 46 فاللي يشوف رؤية صالحة كأن حصل على جزء من 46 جزء من النبوة والرؤيا كالطائر أينما فسر وقع الرؤيا أول ما تتكلم واحد ويفسرها تحصل ومش كل الناس تعرف تفسر الرؤيا ومش كل الناس تعرف الرؤيا فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه ده كل ده ايه قبل الوحي يعني ربنا حبله ليه الخلوة يخلو كده ويبحث كده عن الحقيقة يا خالق السماء دلني عليك يا خالق الأرض دلني عليك يا خالق الجبال دلني عليك ولذلك الله يمن عليه ويقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى واحد يقول الله هو الرسول كان ضال السؤال مهم هل كان الرسول ضالا ده كان عنده عشرين سنة وشاب بيقول له صاحبه في رحلة الراعي كان بيرعى الغنم تلاقي عيل هلف طويل 28 سنة وما بيشتغلش وعالة على ابوه وامه مش لاقي شغل لا يشتغل اي حاجه ما انت عايز مكتب بسكرتير بتليفونين بعربيه سواق بستاير دول تشتغل لا اشتغل الرسول رعى الغنم على قراريطه في مكه وهو 13 سنه واشترك في حرب التجار وعنده 12 سنه صلى الله عليه وسلم فالمسلم يعمل فهو عنده 20 سنه صاحبه قال له ايه؟ قال له ما تنزل كده روح عند سامر مكه بيعملوا سمر يعني اغاني وافراح وهيصه وزمبليطه كده خيط شويه قال له ماشي نزل وهو ماشي سمع صوتا جميلا لم يسمعه من قبل صوت جميل بس ما يعرفش جاي منين حتى ما يعرفش الصوت ده بيقول ايه فمن اعجابه الصوت لقي شجره راح مريح تحتها نام لم يوقظ الا وحراره الشمس الساخنه في اليوم التالي توقظه راح راجع صاحبه قال له ها قضيت ليله سعيده يا محمد قال له اللي حصل كذا كذا طب روح بكره نفس الحكايه صوت ينام يصحى ثاني يوم ثالث مره لا انا مش رايح خلاص بعد 20 و22 سنه جبريل بقى أتذكر يوم كذا يا محمد قال له أنت في السكة ربنا أمرني أن أسمعك صوت جميل لكي لا تذهب إلى هؤلاء فأنت لست كه- كهؤلاء حتى هو صغير ست سنين السيول هدمت الكعبة فكان بيساعد بالحجارة مع صبيان مكة ورجال مكة ويشيل الحجر وفرحان فأنت عارف الواحد لابس جلابية بقى طويلة فبيتشنكل فيها خلي بالك فيروح شايل الإيه؟ ديل الجلابية على على كتفه فيلاقي يد مش شايفها تتحسسه وايه وتشد دي الجلابيه استر نفسك انك لست كهؤلاء يا محمد انت صنعه اخرى ها اذا كان صنع موسى على عين الله فصنع محمد بعين الله ربنا قال لموسى ولتصنع على عيني وقال لمحمد انك باعيننا ما تصلي عليه وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك والغريب أنه كان يختار شهر رمضان أمر غريب يعني صنعة الله ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك جاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ مش من باب النفس باب لا أنا مش أقرأ لا انا لا اعرفه اقرا اقرا ما اعرفش اقرا لانه كان اميا ودي ودي مناط العظمه فيه بقى ودي مناط المعجزه ان على يدي هذا الامي تعلم اساتذه العلماء ذلك يعني في راي يقول محمد الامي الذي علمه ربه لان ايه قال له علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم لكن كيف علم محمدا بغير القلم يعني علم محمد بغير القلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين اقرأ ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني راح سيدنا جبريل راح ضمه لصدره وضم ضمه شديده الرسول وراح سايب اقرا ما انا بقرا الضمه الثانيه الضمه الثالثه حتى خشيت على نفسي من ايه؟ العلماء لهم 11 راي في تفسير كلمه خشيت على نفسي احنا مش هنخوض بكم في علم الحديث قوي لا لكن نتوقف عند عناوين سريعه خشيت على نفسي المرض خشيت على نفسي الموت خشيت على نفسي ثقل التبعه خشيت على نفسي أن يكون هناك وراء هذا الأمر أمور أخرى خشيت على نفسي ألا أحفظ ما يقول خشيت على نفسي أنني إذا أعرف كل دي خشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودايما الخوف يشعر الإنسان بالمسؤولية يعني الولد يخاف من الامتحان ما يجيلوش يوم بالليل يوم يذاكر صح ولا لا الراجل يخاف انه يدخل السجن ما يرتشيش الثاني يخاف من الفضيحه ما يعملش غلط ولكن هناك خوف وخوف الصالح يخاف ان لا يقبل عمله يخاف ان يمقته الله يخاف من العجب يخاف من الرياء يخاف من الشرك ده ابو الدرداء الله يرضى عليه ماشي على شاطئ نهر فسمع واحد على الشط الثاني بيعطس صدى الصوت جاب على الصدر فالراجل قال الحمد لله يا رب العالمين سيدنا ابو الدرداء راح متاجر مركب بدينار وراح معدي الناحيه الثانيه انت الذي عطست فحمدت الله قال له نعم قال له يرحمك الله قال له غفر الله لي ولك فالراجل عزم على ابو الدرداء اقعد كل معايا اخذ نام شويه عنده سمع ابو الدرداء في الرؤيا من يقول اشترى ابو الدرداء في الجنه قيراطا بدينار والقراط في الجنه زي جبل احد كانوا حريصين على القراريط دي مش القراريط الصين اللي انت عارفها بتاع الصين لا نهايتها لا لكن سبحان الله الثاني ابن عمر سمع من واحد حديث قال قال لي ليه في جنازه صلي عليها ويمشي في الجنازه استنى لما تدفن له في الجنه قيراطين اقلهما كجبل احد ابن عمر جرى على عائشه يا ام المؤمنين احقا ما سمعنا سمعتوا ايه زمان ان قال اللي يمشي في الجنازه ويصلي عليها ويستنى لما تدفن له قراطين في الجنه اقلهما كجبل احد قالت نعم هذا حديث صحيح يا ابن عمر قال اه كم من قراريط ضيعناها يقول لك ولا يهمك هو احنا انت يعني رفض الدق يا خي ده تخ- ده الخايب اللي يقول كده لكن الناصح هتوحدوه ما انا بقارئ فاخذني فغطاني الثالثه ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده هترجع لمراتك وعيالك النهارده الشيخ قال ايه الحكايات بتاعته كنا بناخدها زمان دي اقرا ما انا بقرا يعني, يعني خلاص هو اللي طلع بقى من الساعه 7 ل 8 ونص قاعدين نتكلم هو بس قال اخذنا بتاع العيال ال- بتاع عيال مين؟ الاسبوع اللي فات ناس كتير اتصلوا بيا احنا ما حضرناش او بنسال ال- الستات بتوعنا واللي بتقول اللي سالت ابني ب- ب- الشيخ قال ايه؟ قال اتكلم عن النيه، النيه يا مؤمن أنا النيه اتكلمت عليها 10 دقائق وبقيت الحديث راح فين؟ انا عايزك تبقى صاحي معايا عايز تبقى تتغدى بقى اتغدى بدري وتعالى لي عشان تبقى مصحصح فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها اللي بتقول الكلام ده مين؟ عائشة مش راح لخديجة وخلاص بقى هي بتقول رضي الله عنها برضه أدب أدب فقال زملوني زملوني يعني إيه؟ غطوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب الضعيف يعني وت- وت- وتكسب المعدوم وتقري الضيف كرم وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة انا في الدقيقتين اللي فاضلين اقفل عند الحركه بتاعت السيده خديجه دي الزوجه الصالحه تقف جنب جوزها تقف جنب جوزها مش يجيب لها خبر من بره يعني هو ده اللي جيت بيه هي ما جاب الغراب له يا خي يا ريتك كنت مش عارف ايه ولا قلت لا على طول وقفت جنبه لا ازاي ده ربنا ما ياخدكش ابدا ده ربنا إيه، سبحان الله العظيم يعني واحد واخدها على طول عشان ايه تحل المساله هكذا تكون الزوجه الصالحه وهذا ك- وهكذا يكون السير في طريق الله وللحديث بقيه ان شاء الله جزاكم الله خيرا واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته